نور تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا آمين.
واجعله لوجهك خالصا آمين.
ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ما زلت أيها الإخوة أتذكر دوما ويداعب ذهني وعقلي وقلبي قول الله جل جلاله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يحتاج الإنسان ليمشي في الناس إلى نور نور يمشي به كما أمرنا الله جل جلاله هذا النور من أين نأتي به كيف يأتي هذا النور النور لا شك في القرآن أوامر القرآن ونواهي القرآن وتوجيهات القرآن من هذا النور أن تمشي في طريق مطروق قد سار فيه أناس قبلك وأن تتعلق بمن سبقك أن تمشي خلف من سبقك عشان كده سيدنا أبو بكر لما سيدنا عمر في صلح الحديبية رضي الله عنهما قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نعطي الدنية من ديننا قال له إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو الله أكبر
الزم غرزه يعني حط رجلك مكان رجله بالظبط مطرح ما الرسول صلى الله عليه وسلم يحط رجله حط رجلك كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الطريق ده مين اللي وشي ورا النبي إيه.
الصحابة وزي ما قلت قبل كده ان الصحابة دول اختيار الله لنبيه ربنا اختار مجموعة الصحابة دول الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 140 ألف 142 ألف صحابي 142 ألف اللي حجوا معه آخر حجة 142 ألف ال 142 ألف دول نقاوة نقاوة العالم كله فلذلك احذر اخي المسلم ان تسمح لاحد ان يخوض في الصحابة اي صحابي طالما ان اسمه صحابي وان الرسول, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو مسلم انتهت القضية قالوا ايه الصحابة مثل العين ودواء العين ترك مسها هتفرك في عينك هتحمر سيب عينك ما تلمسهاش الصحابة كده ما تلمسهمش لا تخض في اعراضهم اذا قيل لك اخطأ ما ليش دعوة زي ما قال آه، سي... آه، ابن القيم عليه رحمة الله قال كما عصم الله ايدينا من دمائهم فلنعصم السنتنا عن الخوض فيه الله أكبر لما الناس بتتكلم في الفتنة بين الصحابة اللي هي كانت آه، بين آه، سيدنا عثمان وسيد آه، بين سيدنا معاوية وسيدنا علي قال احنا ما شفناهاش ربنا اكرمنا وما شفناهاش لانك انت ما انتش عارف اللي بيقول يا ريتني كنت على ايام الصحابة خايف لا على ايام الصحابة لو كنت موجود كنت بتبقى مع ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة مش عرفك كنت هتبقى فين فلذلك برضو على ايام الصحابة ادام احنا ما حضرناش الحمد لله الذي عافانا من هذه الفتنة ونجانا من هذه الفتنة اللي ما كناش هنعرف نروح فين في الفتنة دي في ناس كفروا قال له سيدنا علي بن ابي طالب قالوا ده انت ربنا فأحرقهم فقالوا يبقى كده فعلا انت ربنا لأنه لا يعذب بالنار إلا الله شوف بقى ناس غلوا ب- وناس كفروا في نفس الفتنة كفروا سيدنا علي قالوا تحكم في دين الله آراء الرجال الشاهد ايه الصحابة وراهم بقى مش عشان انا بقول كده هو ده منهجنا اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سلف الأمة اللي هم القرون الثلاثة الخيرية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اشمعنى الثلاث قرون دول بقول الكلام ده كله مش منهج ألفه فلان ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غير لا لا لا لا لا ده احنا بنقول ان المنهج السلفي ده هو قال الله قال الرسول فهم السلف محدش ألفه قال الله لأن ربنا أمرنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طب فهم السلف ده جبناه منين اسمع والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين آه، آه.
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
الله أكبر هي دي أنا بقول لك الصحابة مش عشان أنا بقول كده ده ربنا اللي قال لنا كده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ها الذ- الل- والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم حسن الاتباع يعني إيه حسن الاتباع الاتباع على بصيرة يعني إيه الاتباع على بصيرة اتباع بدليل مش مش مش, مش قضيتك انك تمسك في ديلي وتمشي ورايا وتغمض عينيك لا ده انت تشوف الطريق اللي انا ماشي فيه شوفه تمشي ورايا بدليل تعرف دليلي ايه في المسألة دي ماشي دي في السكة دي بالذات ليه قلت لك ان الصحابة والتابعين واتباع التابعين لان النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث يبقى خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين وبس نقف عند هذا الحد دول اسمهم السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهمهم مقدم على فهمنا هو ده المنهج ان احنا بنقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال والله الذي لا إله إلا هو الغناء يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود قال إن الآية دي دليل على تحريم الغناء لو جه بعد سيدنا عبد الله بن مسعود 100 واحد 200 واحد 1000 واحد مليون واحد 10 مليون عالم وقالوا لا الآية دي مش في في تحريم الغناء الغناء مش حرام ولا الكلام ده يلزمني ليه لأن ده الصحابي اللي الرسول قال لي صلي عليه عليه.
صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود الله أكبر ما اقدرش اخالفه مش بايدي ده منهج ده منهج منهج نمشي عليه طول حياتنا ان اللي ثبت عنهم انهم عملوه نعمله ما عملوش ما يلزمناش فهموا الآية دي بالطريقة دي يبقى هو ده الفهم فهمهم أسلم وأعلم وأحكم وأضمن وكل شيء فهم السلف مقدم اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الصحابة لأن الله جل جلاله زكاهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ده كلام عام في كل الصحابة انتهت القضية إذن هم مزكون زكاهم الله جميعا كلهم بلا استثناء واللي بعدهم خدوا منهم من قريب وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا ووردناه كدرا هم المية جات لهم بدري فكانت لسه نظيفة ما اتكدرتش احنا بتجيلنا النهاردة بعد 14 قرن يعني وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه الشاهد إيه يا إخوة أن الإنسان أن هؤلاء الصحابة هؤلاء التابعين أن هؤلاء التابعين وردوا الكتاب والسنة وفهمهم من الصحابة قريبا فأخذوه من نبع صاف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى هو إذا كنت طالب رضا إذا كنت طالبا لرضا الله فخلف هؤلاء إزاي إزاي أقدر أعملها دي إن أنا أتبعهم من غير هواية من غير دماغي إن أنا أقدر أوسر أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم على هوائي هوايا ومراداتي أن تبيع نفسك لله هتبيع امتى ابن القيم يقول ايه سلم المبيع قبل ان تتلف السلعة في يدك سلم نفسك بقى قبل ما تموت وانت قاعد سلمها وانت تملكها ان الله اشترى
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
اشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم وأموالهم المقابل الجنة بس مفيش حاجة تاني لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة قال للصحابة لأهل المدينة بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأزواجكم وأولادكم قالوا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة بس لم يعدهم بنصر ولا بتمكين ولا بفلوس ولا شيء في الدنيا الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل لا نقيل ولا نستقيل هي دي المقابل الجنة وايه كمان بس مفيش حاجة تاني الجنة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اذا انت سلمت نفسك لله ومالك دليل قبول هذا البيع بعت دليل ان ربنا قبل منك هذا البيع ألا تكون معك نفسك إذا رأيت نفسك يقول واحد شايف نفسه أو هي دي إذا رأيت نفسك أو دافعت عن نفسك وطلبت لها الأعذار والتمست المنطق التبريري بأن بررت أفعالك يبقى ده دليل على إن نفسك معك نفس شاخصة دليل ان نفسك مش معاك وان ربنا قبل منك هذه البيعة انك انت ما تشوفش نفسك ما يبقى لكش نفس هيجي معنا, معنا في سورة طه قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي مر معنا في قصة ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله طالما معاك نفس يبقى ما تبعتش لسه لو بعتها ما يبقاش معاك نفس ما يبقاش فيه نفس اصلا اخوتي فاصل واعود اليكم احبكم في الله حلاوة صباوة لخير الكلام ونور تلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله إخوتي كان زمان في سوق اسمه سوق النخاسة يباع فيه العبيد يروح واحد يشتري عبد كل واحد بيروح يشتري عبد في سوق النخاسة ده على قد فلوسه اللي معاه ألف جنيه غير اللي معاه عشر تلاف جنيه غير اللي معاه مئة ألف جنيه اللي معاه 1000 جنيه رايح يشتري ايه مفيش حاجه مفيش حاجه ب 1000 جنيه حاجه ب 5000 جنيه ب 10000 جنيه يدوا له غلام طفل صغير او جاريه طفله صغيره طب اللي معاه 20 30 الف جنيه يجيب شاب بس ما يشرطش اللي معاه مليون جنيه بقى يعمل ايه يشرط انا اريد شاب طويل ابيض آه، قوي البنيه بيتكلم لغات بيشتغل عنده ثلاث حرف بيقدر يتقنها آه، اشترط طالما ان هو غني ومعاه فلوس طب لما ربنا جل جلاله الغني الله أكبر يريد ان يشتري عبدا يشرط ولا ما يشرطش نعم نعم
هو الغني جل جلاله والثمن غالي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الثمن غالي جدا هيدي جنه يبقى يشترط فاشترط الله لمن يشتريه شروطا عشرة التائبون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جزاك الله خيرا شيخ جمال ال... قال الله عز وجل ومن اوفى بعهده من الله اوعى تفكر انك انت لما تسلم نفسك لربنا تبقى نفسك راحت لا لا لا لا طمن هي في الامان ثم الشروط العشرة ربنا سبحانه وتعالى اشترط عشر شروط لمن في من يريد الله جل جلاله ان يشتريه في من يرضى ربنا جل جلاله ان يشتريه فضل شكرا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف نعم
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هذه هي الشروط العشرة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ها- هذه شروط عشر شروط قدم بقى السي في بتاعك في الشروط العشرة دي فيك يشتريك قدم الله سيرتك الذاتية موجودة متوفرة فيك الشروط الله الله الله إذا توفرت شروط قبلت واشتراك الملك جل جلاله وإن لم تتوافر فيك الشروط جهز نفسك جهز مسوغات التعيين جهز مسوغاتك لكي تقبل ويشتريك الله جل جلاله ولذلك أيها الإخوة هذه الحشرة بمنتهى البساطة إنما تأتي إذا اتصفت بشيء واحد يجمع لك هؤلاء ببساطة وهو أن تكون رجل الآخرة وأن تزهد في الدنيا إذا تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة وصرت رجل الآخرة اجتمعت فيك هذه الصفات ببساطة ببساطة ببساطة متناهية ولذلك تعالوا إلى هذه الآية إن الذين لا يرجون لقاءنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
إن الذين لا يرجون لقاءنا
الله
الذين لا يرجون لقاءنا عايز أسألك أنت ولا خليك في العدل أنت عايز أسألك أنت أيوة أنت تحديدا أنت بالذات أيوة أنا قصدي أنت بتتلفت على مين هو أنت أيوة أنت بسألك تحب تموت إمتى يا راجل ما تفولش في وشي ليه كده ليلتك فل سبحان الله طب انا عايز افهم انت خايف من الموت ليه سبحان الله العظيم خايف من الموت ليه مش عايز تموت ليه قال يحيى بن معاذ الرازي يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا يقال ولما يقول حتى أتوب ثم لا هو يحب أن يتوب ولا يحب أن يموت ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا تحب تموت امتى لما ربنا يأذن انا عارف دي لما ربنا يأذن هتموت غصب عنك لكن انت تحب تحب امتى هي دي القضية لا يرجون لقاء في ناس آه الموضوع بعيد عن دماغه تماما موضوع الموت ده لا لا لا لا, لا. موت ايه في ناس كتير حسبها غلط اللي بيحسبها غلط ده اللي هو ايه يقول لك انا عندي كام سنة دلوقتي 35 يعني قدامي كمان 25 سنة على الأقل يعني ما بتتحسبش كده يا ناس نام على سريره صباح ميت يا ناس خرج رايح شغله رجعوه ميت يا ناس يا ناس يا كلنا عارفين قصص موت الفجأة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب.
اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا امين يا رب يا آمين.
رب الموت قريب ولذلك الذين لا يرجون لقاءنا حصل ايه بقى رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يبقى راضي بتقول يا الحمد لله احنا عايشين كده زي الفل ماشيه حلاوه طب وبعدين ما بتستمرش الحلاوه دي لازم تنقضي ولازم تنتهي هي الحياه هي الحياه لابد ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها مطمن قوي مطمن للدنيا اوعى حد يطمن للدنيا ابدا الدنيا لا تستقر على حال ابدا اياك ان تطمئن ان الذين لا يرجون لقاءنا مش مفكر في مقابلة ربنا ورضوا بالحياة الدنيا راضي بالدنيا واطمأنوا بها واطمأن واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون لازم الثلاثة دول يجيبوا الرابعة اللي هي الغفلة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أعرض عن الدنيا وأقبل على الملك جل جلاله الله وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة صباوة لخير الكلام حلاوة صباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد ينادي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لليل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة صباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد ينادي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليل